بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين حلقة جديدة من برنامج عابر سبيل وكنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن الجنة والنار الإيمان باليوم الآخر أمر محوري للغاية في تغيير سلوك وحياة المسلمين المؤمن الذي يستشعر حقيقة وجود الجنة ووجود النار وحتمية المرور على الصراط وصعوبة هذا الموقف والوقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى والخلود في الجنة أو الخلود في النار الذي يستشعر هذه المعاني يعيش بطريقة مختلفة تماما عن الذي لا يتدبر في أمر الآخرة إلا في مرات قليلة بعض الناس لا تتذكر الجنة ولا النار إلا أحيانا في مجلس علم عابر في برنامج شافه في التلفزيون في خطبة جمعة في كلمة بعد صلاة يعني عندما تحين الفرص قدرا هكذا لا يركز أنه في كل يوم يحاول أن يتدبر في هذا المعنى الكبير الرسول صلى الله عليه وسلم حياته من أولها إلى آخرها ماجت بالأحاديث والمواقف عن الجنة وعن النار القرآن الكريم ما تخلو منه صفحة من الكلام عن الجنة أو عن النار أو عن الكلام عن الجنة والنار مجتمعين هذا هو الأصل في حياة المسلم يا إخواني ويا أخواتي النهاردة هنتكلم على الجنة بشيء من التفصيل زي ما قلنا في الحلقة الماضية الجنة كيان موجود موجود الآن يوم القيامة عندما يبعث الناس وعندما يمرون على الصراط بعد رحلة طويلة جدا جدا في أرض المعاد خمسين ألف سنة نمر على الصراط كما فصلنا في الحلقة الماضية ومنا من يجوز الصراط بإذن الله نسأل الله أن نكون جميعا كل المشاهدين والمشاهدات أن يكونوا جميعا من هؤلاء الذين يجوزون الصراط بسرعة سرعة البرق وسرعة الريح سرعة الخيول كما أراد الله عز وجل نسأل الله أن يوفقنا إلى عبور الصراط المست... الصراط على مضروب على النار عندما نعبر هذا الصراط فإن الناس تقف على قنطرة القنطرة هذه تعرف بقنطرة الجنة يعني لو تخيلنا أن هذه هي أرض المحشر وتليها النار والصراط مضروب فوق النار يأتي بعد الصراط قنطرة ثم الجنة يعني بنتكلم على تصوير حقيقي لأرض حقيقية الناس وقفوا على أرض المحشر تكون في أرض الشام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أرض بيضاء لا جبال فيها ولا عوج فيها ولا أي نوع من أنواع البناءات ولا الأشجار ولا أي شيء أرض منبسطة خالية من كل شيء ثم بعد ذلك النار والنار مضروب عليها الصراط نعبر الصراط نجد قنطرة قنطرة زي برضو كوبري تاني نقف عليه في انتظار دخول الجنة في انتظار دخول الجنة على آخر القنطرة باب وعلى وهذا الباب هو يفتح إلى الجنة بما فيها من متاع لو ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا وربنا سبحانه وتعالى أسأله في هذا الشهر الكريم أن يكرمنا جميعا بالعتق من النيران والمرور على الصراط والوصول إلى هذه القنطرة العظيمة نقف على هذه القنطرة تخلص ذنوب المؤمنين من بعضهم البعض فإذا نقوا وهذبوا دخلوا الجنة يبقى احنا بنقف على هذه القنطرة لأن في منا من اللي عدى فوق الصراط كان ظلم أخ مؤمن تاني ليه ظلم جاره ظلم ابنه ظلم زوجته ظلم أي حد من الناس حواليه من المؤمنين وهو ربنا أكرمه وعدى حسناته أكتر من سيئاته وهو لسه عليه سيئات اللي هي في حقوق العباد لكن هو الحمد لله حسناته أكتر فمعدي وكذلك الآخر برضو عدى الحمد لله الصراط ووصلوا هما الاثنين على القنطرة حتى ندخل القنطرة وقد نزع الله عز وجل الغلة من قلوبنا يخلص ذنوبنا على هذه القنطرة فكل واحد بقى يدي التاني من حسناته ونتفاضل بهذه الحسنات في الدا- في داخل الجنه طبعا الناس كلها بتقول لك ايه الحمد لله المهم دخلنا الجنه فعلا المهم دخلنا الجنه لكن الدرجات التي في الجنه والتفاوت في المناصب في الجنه والتفاوت في الاملاك في الجنه هذا يستمر ابد الابدين فاللي انت هتدفعه دلوقتي لاخيك المؤمن لو يوم من الايام قلت له كلمه غير سليمه او غير سويه فقمت مديله حسنات بدلها وضربت ده في يوم من الايام ظلما وعدوانا فاديته حسنات وخدت من ده حاجه بغير حق فقمت مديله حسنات وهكذا وهكذا وهكذا تقعد توزع شيء من حسناتك انت الحمد لله معدي دلوقتي لكن بتخسر شويه شويه شويه لحد ما ياخذ كل العباد حقوقهم خلاص الحمد لله كلنا دلوقتي كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نقوا وهذبوا بقيت صالح ان تدخل الجنه الان لا عليك ذنوب لا عليك اوزار لا عليك خطايا ما عليكش اي حاجه لا لربنا سبحانه وتعالى ولا للعباد انت جاهز دلوقتي هنخش على طول الجنه لا هنستنى شويه هنستنى مين نستنى الرسول صلى الله عليه وسلم الجميع ينتظر حتى ياتي رسولنا صلى الله عليه وسلم لانه لا يفتح باب الجنه الا له صلى الله عليه وسلم فياتي رسولنا صلى الله عليه وسلم الناس جميعا وقوف تنظر اليه تسعد بقدومه صلى الله عليه وسلم يا رب يحشرنا معه في زمرته يا رب فلما ياتي الحبيب صلى الله عليه وسلم يتقدم حتى يصل الى باب الجنه فيطرق باب الجنه باب حقيقي والرسول صلى الله عليه وسلم واقف بيطرقه بنفسه الكلام ده هنعيشه يا اخوانا مش ارواحنا هنعيشه كده باجسادنا اجساد طبعا مناسبه لهذا الظرف وهذا الزمن وهذا الجو وهذه الطبيعه الجديده التي نمر بها لكن هي حياه حقيقيه ماديه عايشينها بنروح وبنيجي وبنتزور وبنشوف وبنعلق على الامور وبنستعجب من الاشياء وبسال جارك اللي واقف جنبك وصاحبك وبتشوف ناس انت عارفهم كانوا معاك في الدنيا وبتفكروا بعض باللي كان في الدنيا فاكر لما كان كذا وفاكر لما كان كذا فاكرين لما كنا بنشوف هذا البرنامج لما كنا بنصور هذا البرنامج لما هذه الاحداث هتشوفها وتفتكرها وتشوف اثرها موجود في يوم ال ال القيامه وفي على القنطره وانت قريب من دخول الجنه يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يطرق الباب فيرد عليه من داخل الجنه خازن الجنه رضوان فيقول من فيق- فيقول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول بك امرت الا افتح الا لك لا افتح الباب الا لك فيفتح الباب رضوان فيدخل الرسول صلى الله عليه وسلم اول الداخلين اول من يطئ الجنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم يا ريت لو تعمل حاجات بيحبها الرسول صلى الله عليه وسلم عشان تبقى جنبه اكثركم او اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاقا أقربكم مني يوم القيامة أكثركم صلاة علي أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة هذه وسائل تقرب بها من الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره كتير كتير كل اللي ماشي على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما التصقت بالسنة أكتر كل ما قربت منه أكتر كل ما بعدت عن السنة كل ما بعدت عنه في ناس بعدت عن السنة قوي هتقع هناك فوق الصراط في داخل جهنم مش هتكمل المشوار فنسأل الله العافية والسلامة فيدخل الرسول صلى الله عليه وسلم من الذي يدخل مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في مجموعة هتدخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يخش نسأل الله أن يلحقنا بهم هذه المجموعة وصفها رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما جاءه يهودي أحد اليهود جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يختبره في قضايا معينة حتى يتثبت من أنه رسول فجاء إليه وسأله يا محمد صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس حين تبدل الارض غير الارض والسماوات حين تبدل الارض غير الارض والسماوات يعني يوم القيامه اين يكون الناس يوم القيامه هيكونوا موجودين فين خلاص الارض ما عادتش هي الارض كل شيء اتغير الجبال راحت والبحار فجرت والسماء تفطرت والكواكب تناثرت الوضع بقى مختلف تماما عن وضعنا دلوقتي فيقول اين سيكون الناس فقال صلى الله عليه وسلم في الظلمه دون الجسر يعني ايه الكلام ده الجسر اللي كنا لسه بنتكلم عليه من شويه المضروب فوق جهنم قبليه الارض اللي فيها المحشر الارض دي ضلمه تماما في الظلمه دون الجسر الارض دي ضلمه ضلمه ضلمه انت مش شايف اي حاجه لكن بعض الناس يا اخواني في هذه الظلمه يرون يرون يقدر يشوف في هذه الظلمة هيجيب منين النور نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يسعى هذا النور بين أيديهم هو ماشي في هذه الأرض المظلمة تمام ما في شمس خلاص ما في كواكب ما في نور من أي نوع لكن في ناس بيبقى طريقها منور يوم القيامة نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ايه السبب النور ده اسباب كتيره جدا موجوده في السنه منها على سبيل المثال كما يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه ايه الجمال ده بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه مين الناس اللي ماشيه في الضلمه الى المساجد الناس اللي رايحه صلاه العشاء واللي رايحة صلاة الفجر اللي بيروح صلاة الفجر في الجامع واللي بيروح صلاة العشاء في الجامع في هذا الجو المظلم الجزاء من جنس العمل إذا كنت أنت أرهقت نفسك في الدنيا ومشيت في الضلمة عشان تروح المسجد فربنا يبدلك بدل الضلمة اللي أنت تعبت فيها في الدنيا نور يوم القيامة نور يوم القيامة فيكون لا معاك نور وانت لان انت ما شاء الله كنت من مصلي الفجر أو مصلي العشاء في المسجد أنا لازم أفكر في العبادات بهذه الصورة ولازم أفكر في المعاملات بهذه الصورة زي ما قلنا من شوية أنا وكافر اليتيم كهاتين تساوي إيه إن أنت يوم القيامة وأنت داخل كده الجنة تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم سحبك من إيديك ومدخلك معاه أنا وكافر اليتيم كهاتين لازق فيك تماما أول ما تشوف يتيم وتكفله مش دي برضو حاجة ممكن تكون أحد مطامحك وأهدافك في الدنيا بدل ما واحد عمال يفكر في ان هو ازاي يوسع املاكه والشقه بدل ما تبقى ثلاث اوض تبقى اربعه والعربيه ما تبقى كذا تبقى كذا وحياتي ومرتبي ووظيفتي و فكر في الارض الاخره في الحياه المستقره حقيقه ادي اليات اهو الرسول صلى الله عليه وسلم بيديها لك لتوسيع املاكك في الاخره وهي املاك حقيقيه عشان تخش بدري بدل ما تتاخر عشان تاخد ملك كبير بدل ما يكون اصغر من غيرك وهكذا وهكذا ف الرسول صلى الله عليه وسلم سأله اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات قال في الظلمة دون الجسر طيب بعد كده قال صلى قال قال صلى الله عليه وسلم ثم يدخلون الجنة قال اليهودي فمن أول من يدخل الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين فقراء المهاجرين أول ناس هتخش الجنة فقراء المهاجرين لأن الناس ديت هي اللي على كتافها اتبنت الأمة الإسلامية كلها الناس اللي تعبت في الأول وكدحت وأنفقت وتعذبت واتبهدلت وهكذا يا إخواني كل إنسان يقوم ببداية عمل صالح يكون هو أول واحد عمله يحصل من الخير ما لا تتخيلون ويكون إن شاء الله يوم القيامة من السابقين السابقين مع أنه من المتأخرين كما قال الله عز وجل في سورة الواقعة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين في برضه ناس من الآخرين هيحصلوا الأولانيين دولت ليه؟ لأنهم بدأوا أعمال في الدنيا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال فقراء المهاجرين هؤلاء هم الذين بدأوا عمل ما أنت بدأت دعوة الله عز وجل في جامعة في مدرسة سنة واثنين وثلاثة وبدأت الدعوة تنتشر في كل المدرسة في كل الجامعة الخير كله راجع لك أنت بدأت عمل خيري معين لكفالة الأيتام في الحي بتاعك بعد سنة سنتين بقى في 200 300 واحد بيكفلوا مش انت اللي بتكفلهم ده غيرك وغيرك وغيرك بس انت اللي بديت من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا فقراء المهاجرين يدخلوا الجنة ما شاء الله لا قوة إلا بالله أول ما يدخلوا يقول اليهودي فما تحفتهم عند دخولها ايه هي الجايزه اللي هياخدوها اول ما يخشوا قال صلى الله عليه وسلم زياده كبد النون زياده كبد النون ايه كبد النون كبد النون يعني كبد الحوت حتى قطعه معينه من كبد الحوت بتقدم ليهم بتطبخ بطريقه معينه بتتشوي بطريقه معينه ده اجمل شيء يعطى لفقراء المهاجرين اول ما يخشوا قبل ما ياكلوا حتى قبل الطعام الرئيسي يعني زي ما احنا بنسميها في الدنيا كده المقبلات حاجه كده تفتح نفسك او انت لسه داخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم اتعمل حفله حفله يستقبل فيها هذه الزمره الاولى وأول حاجة تقدم لهم في الأطباق يقدم لهم زيادة كبد النون فقال اليهودي فما غذاؤهم على إثرها طب بعد ما ياخدوا زيادة كبد النون هياكلوا بقى ايه قال صلى الله عليه وسلم ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها الله أكبر ده في طور معين دلوقتي بيتربى عشان يتذبح للناس اللي هتخش الجنة الأول طور معين بياكل من أطراف الجنة لحمة خاصة جدا طبخة خاصة جدا رعاية خاصة جدا استقبال خاص جدا ينحر لهم ثور الجنة عشان يأكلوا منه الغذاء الأول أول طعام يأكلوه في الجنة ثم فقال اليهودي وماذا يشربون بعد ذلك قال يشربون من عين كانت سلسبيلا يشربون من عين السلسبيل التي نعرفها جميعا ياخذوا كوبايات يشربوا منها جميعا في هذه اللحظة هذا أول استقبال وهو استقبال متكرر بعد ذلك لعامة المؤمنين وفي ذلك تفصيل نأخذه بعد الفاصل فابقوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا ريت تكونوا عشتوا معنا قبل الفاصل في الجو بتاع الجنة جو استقبال مهيب بيتعمل للزمرة الأولى الناس اللي هتخش بعد كده برضه هتستقبل استقبال عظيم تجتمع الملائكة يمين وشمال وانت تخش يهنوك سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين طول ما واحد داخل تخيل انت كده لما بتروح تزور عظيم من العظماء رئيس دولة ملك من الملوك فبتدخل القصر فبتلاقي واقف على اليمين وعلى الشمال حرس وخدام يمين وشمال وناس بتحييك وناس بتستقبلك وناس بت... بتهنيك وبتكرمك وبيقابلك بعد كده ناس جوه بيأكلوك وبيشربوك وبيستقبلوك وبيقعدوك يعني ملك تاني احنا شفنا في قصور ملوك هنا وهناك أشياء احنا ما كنا نتخيل أن على أرض الدنيا وهذا كله صناعة بشرية ما بالك باستقبال رب العالمين لعباده المؤمنين في الجنة الملائكة واقفة على الجنبين تهنيك ان انت الحمد لله نجحت نجحت ألف مبروك أي نجاح في الدنيا يساوي هذا النجاح يا إخواننا ياما الناس كسبت ونجحت وخدت شهادات واتجوزت وخلفت وتجرت وعندها أموال وصفقات ونجاحات كتيرة هل هذا نجاح يقاس بهذا الذي نتكلم عنه الآن؟ وقد انتهى زمن التعب وانتهى زمن التكليف وانتهى زمن الطلبات ما في عليك قيود ما في عليك أوامر ما في عليك طلبات ما في أي شيء أنت فقط جاي تنبسط أجازة طويلة طويلة طويلة أبد الآبدين أبد الآبدين في هذا النعيم أول ما تخش الجنة على طول بعد الاستقبال ده تقوم جاي سايبهم طبعا إذنكم سلام عليكم على بيتي عدل وأنت شرفك ببيتك يقول صلى الله عليه وسلم فيذهب كل واحد إلى مسكنه في الجنة فلكل واحد من المؤمنين أعرف وأدل بمسكنه في الجنة من منزله كان في الدنيا يعني زي ما انت دلوقتي بتطلع من شغلك تروح بيتك ما بتسألش حد انت عارف بيتك كويس بتاخد المواصلات المناسبة وبتنزل قدام بيتك وبتخش بيتك بمنتهى البساطة ده بيتك هكذا تدخل حتى في اليوم الأول لدخولك الجنة تدخل إلى بيتك وكأنك تعرفه تمام المعرفة تاخد بقى أول صاروخ ولا أول الله أعلم الوسائل المواصلات شكلها ايه في الجنة لحد ما توصل للبيت بتاعك في كوكب ايه في حي ايه في شكل ايه الله اعلم يا اخواني واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا تدخل على الملك بتاعك ما شاء الله لا قوه الا بالله تخش على البيت بتاعك القصر الضخم الهائل ده بتاعي اه بتاعك ساعات القصور في الجنه يا اخواننا بيبقى عرضها 100 كيلو 100 كيلو قصر واحد ازاي يعني من مصر من القاهرة الإسماعيلية مثلا ده مسافة قصر واحد ده حدائقه بجناتي لا ده البناء نفسه ده لسه الجنات بره لسه الحدائق بره ده البناء واحد كما قال صلى الله عليه وسلم في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة لؤلؤة واحدة مجوفة كبيرة كده عبارة عن خيمة ده بيت أحد المؤمنين للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى أحد منهم الآخر يعني عندك هنا عيلة وهنا عيلة وهنا عيلة ما شاء الله ربنا أكرمك عندك من الحور العين واحد متجوز اثنين واحد متجوز ثلاثة خلاص هتفك بقى من الحصار بتاع الدنيا ده ما شاء الله ربنا ايه يديلك هتبقى عندك ثلاثة وأربعة وخمسة وسبعة ولو مت شهيد عندك 72 البيت واسع جدا ضخم يقول صلى الله عليه وسلم طولها في السماء ستون ميلا ستين ميل يعني حوالي 100 كيلو تقريبا هذا مساحة قصر من القصور مبني ازاي القصر ده مبني طوبة ذهب وطوبة فضة طوبة ذات كما وصف صلى الله عليه وسلم لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الأذفر ملاطها يعني المونة اللي معمولة بين الطوبة والطوبة عشان تمسك الطوب في بعضه انت بتتكلم على بيت حقيقي موجود مبني بشكل معين زي ما احنا بنبص على بيوتنا دلوقتي ده مبني من الطوب الطفلي وده مبني من الطوب اللي مش عارف ايه وده الطوب ايه انواع طوب مختلفة هناك الطوب اللي موجود في الجنة الطوب اللي موجود ده عبارة عن واحدة ذهب وواحدة فضة والمونة اللي في النص موجودة ايه موجودة مسك اذفر فاول ما تشوف البيت طبعا تذهل تخش على البيت البيت حواليه جنينة رهيبة مساحة هائلة من الحدائق والارض اللي انت ماشي فيها فيها ممرات بتوصل ما بين الباب اللي انت دخلت منه وباب الجنينه من بره لحد باب القصر في ممرات جوه الجنينه يقول صلى الله عليه وسلم حصباؤها اللؤلؤ والياقوت اللي انت ماشي على الارض اللي انت ماشي عليها ديت عباره عن لؤلؤ وياقوت عندنا احنا هنا في الدنيا نحط فيها زلط مش كده هو ده حتى بيوت العظماء لا مفروشه زلط مفروشه رمل مفروشه ورد مفروشه اي حاجه لك هذه مفروشه لؤلؤ ومفروشه ياقوت كما يقول صلى الله عليه وسلم حصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتمشي تخش عشان تشوف البيت بتاعك ايه رايك في البيت بتاعك تحب يكون عندك واحد كمان اتنين ثلاثة عشرة كتر في البيوت اللي يكون عندك في الجنة في ناس عندها بيت وفي ناس عندها عشرين بيت وفي ناس عندها عشرات الآلاف وقد يكون ملايين من البيوت لأنه بيعمل حاجات تعمل بيوت في الجنة زي إيه مثلا زي كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة إيه رأيك في الكلام ده اللي يبني جامع لربنا سبحانه وتعالى يبني الله عز وجل له بيتا في الجنة طب مش ده مشروع مفروض نعمله مش مفروض نعمل مشروع بناء بيت في الجنة طب ايه المقدمة بتاعته ولا الاموال بتاعته الاموال بتاعته اللي هتحطها في بناء مسجد طب واحد يقول لك والله ده الكلام ده بقى اصبح خاص بالاغنياء يا خسارة انا فقير انا مسكين ما عندي القدرة ان انا ابني مسجد فيجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك حديث جميل قوي يقول لك من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة طب ايه مفحص قطاه ده مفحص قطاه يعني عش طائر اسمه القطاه طائر القطاه ده زي العصفور يعني عش عصفور لما تبني لله عز وجل عش عصفور مسجد ربنا يبني لك بيت في الجنة طب واحد يقول لك طب وانا هبني ازاي عش عصفور مين اللي فيه ده يعني لو انا جيت جنب بيتي كده وقمت عامل عش عصفور قلت له ده مسجد هل كده بنى لي بيت في الجنه لا مش ده المقصود يا اخواني المقصود ان انا حتى لو ساهمت في مسجد من المساجد بمقدار عش عصفور في داخل هذا المسجد الكبير فانا ربنا بيبني لي بيت في الجنه على قد امكانياتي على قد انا معيش الا هذا الحجم دفعته ربنا معوضني قصر في الجنه قصر في الجنه مفحص قطاع ده ممكن يكون ثمنه 500 جنيه او 600 جنيه او 1000 جنيه في بيت من بيوت الرحمن في الدنيا قول مثلا بيتكلف نص مليون كل البيت شارك انت في حته منه تبرعاتك للمسجد حط الكلام ده في دماغك اهل الحي الواحد اللي عندهم مسجد مش كويس ولا مهدوم ولا مكسر ولا اجتمعوا مع بعض ونظفوا المسجد وحسنوه وجملوه بحيث يكون شكله جميل والناس تقبل على الصلاه فيه هذا هو الغرض انك تخلي الناس تصلي عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي هذا الاجر نقلا عن رب العزة سبحانه وتعالى الذي يعطي هذه القصور في الجنة يعطي هذه القصور لمن جمل هذه البيوت لكي يصلي فيها الناس من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء بنى الله له بيتا في الجنة تسمعوا عن مسجد كأني أكلت مسجد لطيف قوي اسمه كأني أكلت انت سمعتوها صح كأني أكلت يعني ايه الكلام ده واحد فكر يعمل مسجد في تركيا معهوش إمكانيات مسكين فقير لكن نفسه يعمل لله مسجد عندما سمع هذا الحديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة فراح عمل إيه قال لك أنا كل ما أشتهي أكلة مش أساسية في حياتي هحط فلوسها في صندوق وأقول كأني أكلتها كأني أكلت الأكلة ديت والله أنا النهاردة نفسي ببسبوسة بس أنا ممكن أعيش من غير بسبوسة طب البسبوسة منها كام 7 جنيه خلاص الحتة اللي كنت 7 جنيه في الصندوق طيب بكرة أنا نفسي أكل موز خلاص كأني أكلت الموز ويقوم حاطط ثمن الموز في الصندوق كأني أكلت النهاردة آه، شربت النهاردة كوباية عصير ممكن أعيش من غير عصير يقوم حاطط ثمن كوباية العصير في الصندوق قعد على كده عدة سنوات وفتح الصندوق ولقى فيه فلوس الحمد لله الكلام ده معاصر في زماننا دلوقتي لو انت دخلت على الانترنت وكتبت مسجد كأني أكلت هيطلع لك صورة المسجد وقام شاري حتة أرض على الطريق في تركيا حتة أرض كده وما ما عندوش إمكانية بالفلوس ديت إن هو يبني مسجد كبير هو فقير فاشترى حتة أرض في, في الطريق عشان تبقى رخيصة وقام مصور هذه الأرض عامل عليها سور كده وبرضه مش مكلف وقام محدد القبلة والأرض فيها نجيلة من تحت زراعها نجيلة وخلاص بقى مسجد الناس اللي معدية على الطريق ده كله بيجي لها وقت الصلاة بتخش المسجد ده تصلي مسجد حاطط عليه مسجد كده كأني أكلت والناس كلها تخش تصلي والصورة اللي موجودة في الإنترنت فيها ما شاء الله جموع موجودة داخل المسجد ده بتصلي اللي عنده طموح يا اخوانا يحققه الراجل دماغه في قصر في الجنة هل يستطيع أحد من البشر أن يحرمه من قصر في الجنة من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة خلاص الحمد لله هذا يقين الراجل ده عنده بيت في الجنة ما شاء الله لا قوة إلا بالله طيب انت عندك حوالين البيت دوت جنينه جنينه واسعه فيها حدائق فيها اشجار فيها زهور فيها فيها فيها طيب ما تحبش تكون اوسع شويه ما تحبش تكون الزهور اغلى شويه اجمل شويه اسعد شويه اه احب طب اعمل ايه شوف الحوار اللطيف الذي دار بين حبيبنا صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام عندما كان في رحله الاسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم قابله صلى الله عليه وسلم وكان في السماء السابعة سيدنا إبراهيم وكان يجلس وظهره مرتكن على البيت المعمور موضوع كبير قوي فقعد راكن على البيت المعمور سيدنا صلى الله عليه وسلم قابله كلمه فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام أقرئكم أنتم أيها المشاهدين والمشاهدات أقرئ أمتك مني السلام وقل لهم اسمع وصية أبيك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقل لهم إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء ما تضيعوش وقت يا أخواننا إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وإنها قيعان هنيجي لمعنى كلمة قيعان بعد شوية وإنها قيعان وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يعني إيه الكلام ده يا إخواننا واضح إن الجنة طيبة التربة وواضح ان الجنة عذبة الماء الكلام ده مفهوم لكن بيقول قيعان يعني ايه قيعان القيعان هي جمع كلمة قاع والقاع في اللغة هي الأرض المنبسطة التي ليس فيها أشجار والعلماء وقفوا قدام الحديث وقالوا ازاي الجنة ما فيهاش أشجار احنا عارفين ان الجنة فيها أشجار كثيفة للغاية فيها جنات كثيرة وفيها أشجار عظيمة وفيها وفيها وفيها فازاي فقالوا في تفسير الحديث الجنة قيعان أرض منبسطة ليس فيها أشجار إنما تزرع هذه الأشجار بعملك عايز تزرع اشتغل كل ما تشتغل يتزرع لك في الحديقة بتاعتك زرع جديد فيقول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإن غراسها أدي الزرع بتاعها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كتر منهم بقى طول ما أنت ماشي قول الكلام ده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أنا في الحلقة دلوقتي قلتهم أربع مرات تقريبا كل مرة بقولها بيتزرع لك شجرة هناك في الجنة زهرة هناك في الجنة نبات هناك في الجنة وكل الإخوة المشاهدين والمشاهدات اللي بيرددوا معايا دلوقتي ليهم الكلام ده ولو علموا الكلام ده لأولادهم هياخدوا أجر أولادهم دون أن ينقص ذلك من أجور أولادهم شيئا طب وجيرانك في, الع... في, ال... في البيت طب وأصحابك في العمل طب و... عندما ينتشر هذا الجو من الذكر ينصلح حال الناس على الأرض وتبنى وتعمر البيوت والحدائق في الجنة إيه أحسن من كده يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له في الجنة نخلة سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده ادي ثلاث نخلات اتزرعوا لي في الجنة دلوقتي سبحان الله العظيم وبحمده ادي واحدة رابعة قول كتر فضل الله عز وجل لا حد له يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده النص الأولاني بتاع النخلة سبحان الله العظيم وبحمده في نص تاني يقول صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة كل يوم غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر تخيل انت لما يكون عندك ذنوب قد زبد البحر زبد البحر بينتهي لا ينتهي لو انت عندك ذنوب بهذا الكم الهائل وواظبت على ذكر الله عز وجل بهذه الصيغة سبحان الله وبحمده مئة مرة كل يوم فإن الله عز وجل يغفر لك الذنوب وبالتالي تتوسع لك الأملاك في هذا الملك العظيم في الجنة اشتأتوا للجنة اشتغلوا لا تؤخذ الجنة بالتمني إنما بالأعمال وبالجد وبالسهر وبالتعب لله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته